بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا من سفر الخروج اصحاح 15 من اول عدد اربعه افكركم اصحاح 15 بيقدم تسبيحه الخروج او تسبيحه موسى اللي جاء ذكرها في سفر الرؤيا وكانها تسبيحه لم تفقد قيمتها ومفعولها لا في زمن موسى ولا بعد موسى ولا حتى في العهد الجديد ولا حتى في السماء من كتر ما معانيها جميلة ومكررة تسبحة موسى ذكرت في سفر الرؤيا وقلنا ان هو ده اللي بيمثل تسبحة الاولى في الكنيسة الهوس الاول لان احنا بنرنم بكلمات موسى وشعبه بس احنا بناخدها بقى على نفسنا ان الشعب ده عبر البحر وعدى الموت احنا بقى عبرنا الموت الابدي بدم الفصح بدم المسيح وان احنا كمان بنقول معاهم قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاص عدد اثنين يقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه أو أرفعه الرب رجل الحرب الرب اسمه مركبات فرعون وجيشه ألقاها في البحر فغرق أفضل جنوده المركبية أو المركبية في بحر سوف طبعا بالنسبة لليهود كانت المركبات شيء مرعب وكانوا يشعروا أنه لا يمكن بأي حال يغلبوا أصحاب المركبات الحربية فلما شايفينها غرقانة هم حتى في دماغهم مش عندهمش تصور الحاجات دي يغلبوها ازاي انما اتغلبت بطريقة مش متوقعة هي انها تغرق في البحر وقبلها كان عمود النار عرقلهم وابتدت المركبات تفك من بعضها كده وبقى هما اللي يزقوها بدل ما هي اللي تشيلهم فبانت ايد ربنا بقوة تغطيهم اللجج هبطوا في الأعماق كحجر كل التعبيرات دي موجودة في التسبيحة اللي بنقولها يوميا المفروض هبطوا في الأعماق كحجر فكرنا التعبير ده بالكلمة اللي قالها ربنا يسوع عن بتوع العصرة ويل لمن تأتي منه العصر خير له لو طوق عنقه بحجر وألقي في البحر أصل الحجر لما يترمي لازم يختص يعني في حاجات يمكن لو اترمت في البحر تعوم إنما الحجر مش هيعوم فهنا مقصود بيها إن هم غطسوا إلى أسفل ومش ممكن يطلعوا يمينك يا رب معتزة بالقدرة يمينك يا رب تحطم العدو هنا يمين الرب إشارة إلى قوته والبعض القديسين شافوها إشارة إلى تجسده ليه؟ ذكر يمين الرب طب هو ربنا له يمين وشمال قبل التجسد هو إله غير محدود لكن ذكر كلمة اليمين إشارة إنه هيبقى له إيد واضحة فلما يتقال ذراع الرب أو يد الرب أو يمين الرب كلها إشارات مبكرة أن ربنا هيجي يتجسد في آخر الأيام يمينك معتزة بالقدرة يمينك تحطم العدو وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك ترسل سخطك فيأكلهم كالقش يعني يا رب في لحظة غضبك أنت أكلت الأعداء دول زي القش عارفين القش لما النار تمسك فيه في دقايق في أقل من دقايق تلاقيه كله بقى رماد فيعني يوم غضب ربنا ما فيش حد يقدر يقف قصاده أبدا مهما كانت القوة البشرية ويعني الشكل والمنظر لا يمين ربنا قوية بريح أنفك تراكمت المياه تصور يعني الشعب اليهودي ده أن ربنا يعني إيه تنفس كده بغضب يعني طلع هوا بس من ايه من مناخيره يعني زي اللي بينفخ يعني من زعله او من غضبه فبروح انفك او طلعت شويه الهوا دي قامت الميه وقفت سور يعني التصور البسيط اللي قصدوه انه مجرد ربنا بس يعني تيجي الفكره في دماغه خلاص يعني هي الحكايه مش محتاجه مجهود من ربنا ان الميه تقف سور وتتراكم انتصبت المجاري كرابية المجاري يقصد بها مجاري المياه أو يعني شلالات المية وقفت كرابية وقفت ربوة كده وقفت زي الجبل فكان المنظر بالنسبة لهم جميل تجمدت اللجج في قلب البحر الأمواج وقفت مطرحها زي اللي إيه اتجمدت ما هي الموجة لما تقف خلاص ما يبقاش فيها عالي وواطي ما يبقاش فيه التموج ده أو الحركة الحركة وقفت إزاي البحر الحركة فيه تقف ما هو حاجة مش طبيعية قال العدو ما زالت التسبيحة شغالة كل دي كلمات النشيد قال العدو يعني الجماعة دول قبل ما يغرقوا قالوا إيه أتبع أدرك وقسم غنيمة يعني هجيبهم همشي وراهم هقطعهم حتت وهاخد كل اللي في ايديهم يعني ده كان الخيال الجماعة بتوع الفراعنة اللي بيجروا ورا العبرانيين تمتلئ منهم نفسي هو كل ده بيتقال على لسان المصريين قبل ما يهلكوا أجرد سيفي تفنيهم يدي ده كل ده قال العدو يعني العدو تخيل انه هيوصل وهيدرك ويقسم الغنائم ويملك ويبقى يفني الشعب اليهودي نفخت بريحك فغطاهم البحر ديتها كانت نفخة منك يا رب البحر جه عمل كده غطاهم كلهم غاصوا كالرصاص في مياه غامر مرة قال كالحجر ومرة قال كالرصاص يعني لازم يغطسوا خالص مش هيعوموا حتى يغرقوا ويختفوا كمان لأن تعبير طوق عنقه بحجر رحى وألقي في البحر إشارة إن محدش يشوفه تاني يعني يختفي ما تعرفلوش حتى شكل بعد كده فهنا غطسوا كالرصاص في مياه كثيرة أو مياه غامرة إشارة إن هم لن يعودوا يوجدوا مرة أخرى وبرضه ده معنى جميل أنه ربنا لما ينتقم لأولاده يبيد يبيد يعني الأعداء فلا يعودوا يوجدوا مرة أخرى وده ممكن يحصل في الحرب الروحية لما يبقوا في شياطين بيحاربوا الإنسان لو ربنا أبادهم الحرب دي ما ترجعش تاني بس هي محتاجة نعمة من ربنا وتدخل إليه من مثلك بين الآلهة يا رب من مثلك معتزا في القداسة هل ذكر الآلهة يعني أن اليهود يؤمنوا بتعدد آلهة لا هم ببساطة عاشوا في مجتمع يؤمن بآلهة مش عاشوا في مصر وشافوا رع وآمون وحطحور وشافوا كتير فكل دول كانوا آلهة المصريين النيل كان إله والجراد كان إله والتمساح كان إله والتعبان كان إله فكل الآلهة دي ما نفعتش في المصريين كل الآلهة دي انضربت في الضربات العشر وآخرهم البحر اتشق فكل ده معناه كل الآلهة لم تقف أمامك فمن مثلك بين الآلهة يا رب بالنسبة لنا المعنى إيه يعني أتكل على مين غيرك يا رب مفيش بشر ينفعه ولا فلوس تنفع ولا علم ينفع ما دي آلهة العصر الحديث في آلهة حاليا الناس بتمشي وراها زي الفلوس وزي العلم يعتبروه إله دلوقتي وزي المراكز عموما يعتبروها آلهة البشر نفسهم بيتألهوا أحيانا لكن يروحوا فين في ربنا كل ده كلام فاضي من مثلك بين الآلهة يا رب من مثلك معتزا في القداسة أنت إله قدوس معتز بقداستك وبالتالي مش ممكن حد يغلبك مخوفا بالتسبيح كلمات جميلة يعني إيه معتز بالقداسة كلمة قدوس هي كلمة غامضة شوية لأنها تحمل مزيج من صفات الله يعني ما تيجي تقول قدوس يعني إيه لو قلت صالح ماشي لو قلت مفهوش عيب ماشي لو قلت أزلي وأبدي برضه كويس لو قلت محب للبشر كويس بس كل الصفات دي على بعضها بتقول كلمة واحدة اسمها قدوس يعني لما يجي القداس يقول أجيوس أجيوس أجيوس كل قدوس من دول أنت بتعطي صفة خاصة لله لا يمكن أن يوصف بها كائن آخر اللي هي مجمل كل الفضائل الخاصة بالله مجمل صفات الله موجودة في كلمة قدوس فهي كلمة شاملة جامعة وعشان كده تلاحظوا ان احنا لما نيجي نوصف الكلمة دي على بشر نقول قديس او مقدس نقولش قدوس قدوس ده لقب لله وحده الاب قدوس الابن قدوس الروح القدس اما الانسان فقديس أو مقدس أو يتقدس فتبقى القدسات للقديسين لكن كل ده من الله القدوس فقداسة الله تقدس كل شيء كل اللي يقرب من ربنا يتقدس كل اللي يحب ربنا يتقدس وتبقى حتى الأمور الخاصة بالله اسمها مقدسات يعني الحاجات اللي جوه الهيكل اسمها المقدسات مقدسات لحاجاته هو حاجاته الشخصية فما ينفعش المقدسات تهان أو أي حد يلمسها أو يشيلها لأنها خاصة بالله القدوس فكلمة القداسة دي جت من بدري من أول يعني أسفار التوراة عشان بعد كده كل مدى هيبان معناها أشعية هيسمع الملائكة في السماء بيقولوا قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض وصفة القداسة عكسها على النقيض خالص بقى صفة النجاسة أو الرجاسة ساعات تتقال نجس أو رجس اللي هي قمة الفساد قمة الشر قمة الخطية المحدودية كل ده بقى عكس القداسة من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسبيح يعني واحنا بنسبحك جوانا خوف مقدس يعني كان في مشاعر داخل قلوب العبرانيين مختلف في شعور بالفرح مش مصدقين روحهم من السعادة الطبيعي كانوا يا هيبقوا جوه البحر ميتين يا هيبقوا متقطعين على الشاطئ بسيوف العبرة الفراعنة فهم الموقف اللي هم فيه مش مصدقينه فهم فرحانين جدا والفرح يجيب تسبيح أمسرور أحد فليرتل لكن مع التسبيح والفرح في شعور بالخوف ليه؟ ده طلع ربنا قوي قوي ده مين ده اللي يقف قصاده ده كل الجيوش الضخمة دي كلها بكبريائهم أبيدوا في لحظات فيبقى مخوفا بالتسبيح عشان كده تلاحظوا ان احنا لما نيجي نسبح مش مفروض ننسى نفسنا احنا نسبح الله في فرح ولكن في خشوع في تقوى في خوف مقدس ليه؟ اللي ماسكين التسبيح اساسا دول رؤساء ملائكه دول ملائكه ارباب وسيادات ورئاسات وسلطات وقوات ملائكيه دول اللي بيسبحوا فلما ندخل بس احنا كده في رجليهم ونسبح معاهم يقول عشان نسبحك مع كل دول يبقى الواحد واقف خايف هيروح فين في الجو ده من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسبيح صانعا عجائب يبقى أصبحت صفات صفة من صفات الله اللي بيتعرف عليه شعب الله أنه إلهنا صانع عجائب لقب بقى من ألقابه بعد كل الضربات دي إلهنا صانع عجائب والاسم ده احنا ساعات بننساه لكن اسمه مريح النهارده يطلع واحد يقول هو في معجزات في الزمن ده نقول له ازاي إلهنا صانع عجائب هتفضل في معجزات لآخر الدهور لأن ربنا قادر وقادر على كل شيء وبالتالي لا يعثر عليه شيء فأي حاجة تعثر على البشر لا تعثر على الله سيظل إلى الأبد صانع عجائب فلما تقف في مشكلة تلاقي ملهاش حل خلي الكلمة دي ترن فوق دهنك إلهنا صانع عجائب هو يعني لازم تتحل بالمنطق لازم تتحل بالحساب لازم تتحل بالطرق البشرية ما في طرق عجيبة فالآيات والعجائب لا تبطل أبدا تمد يمينك فتبتلعهم الأرض يعني أنت بتمد إيدك الأرض نفسها تبلعهم يقصدوا البحر كمان ترشد برأفتك الشعب الذي فديته يعني أنت مشيت قدام الشعب اللي أنت فديته كلمة فديته هنا تعود على دم الفصح أنت فديته بدمك وبعدين مشيت قصاده وعبرته البحر ودخلته للحرية تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك لاحظوا هنا بقى التسبيحة بقت تتكلم مش عن اللي حصل بس عن كمان اللي هيحصل ترشدهم وتهديهم يبقى هم بيسبحوا على اللي حصل وعلى اللي هيحصل وده معنى مهم قوي واحنا بنسبح لغايه دلوقتي احنا بنسبح على اللي ربنا عمله معانا خلقنا مستحق التسبيح وفدانا مات عشاننا مستحق التسبيح وذهب يعد لنا مكانا مستحق التسبيح ويأتي أيضا ويأخذنا لسه ما حصلتش دي ولكنه من أجل هذا يستحق التسبيح فاحنا بنسبح ربنا بأثر رجعي أو على ما حدث ونسبحه على ما سيحدث فيبقى التسبيح كأنه طلع فوق الزمن كأنه ربنا اللي اشتغل بيشتغل معانا وهيفضل يشتغل إلى الأبد ده المعنى اللي الكنيسة بتحطه في قلبنا وإحنا بنسبح ونفس نفس تسبحة موسى كان فيها جزء يخص عبور البحر لكن الكلمات الأخيرة دي من أول عدد 13 هتلاقي بتتكلم عن لسه دور ربنا شغال بنسبحه لأنه ماشي قصادنا وبيهدينا ويوصلنا بالسلامة فيبقى نسبح على ما سيفعله معنا ترشدهم برأفتك الشعب الذي فديته تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك يسمع الشعوب فيرتعدون وده اللي حصل لو قريته بعدها بقى كما سفر كده ودخلنا على يشوع ولما يشوع يستلم مطرح موسى تقول لهم رحاب الزانية ده كل شعوب الأرض سامعة بيكم ومرعوبين منكم من ساعة ما عديتوا البحر وفرعون وجيشه غرق غرقوا في البحر كل الشعوب سمعت وترعبت يبقى أصبح في سمعة للشعب ده الشعب الغلبان ده الحافي اللي مش لاقي يعني ياكل الشعب اللي كان مظلوم ومقهور أصبحت له سمعة في كل حتة ودي بركات التدخل الإلهي لما ربنا يتدخل بشكل معجزي تطلع علينا سمعة إن الناس دول لو صلوا لا ممكن تحصل حاجات ما حدش يتوقعها فتبتدي الناس البعيدة عن الإيمان يعملوا حساب للصلاة ويخافوا ليه؟ لأن يقولوا ده إلههم حي إلههم اتدخل قبل كده يقدر يتدخل تاني يسمع الشعوب فيرتعدون تأخذ الرعد سكان فلسطين حينئذ يندهش أمراء أدوم دول لسه بقى هيقابلوا الناس دول هيقابلوا الأدوميين ولاد عيسو ولسه هيقابلوا الفلسطينيين قبل ما يوصلوا كنعان لكن هم على اعتبار ما سيكون بيسبحوا كل دول هيخافوا مننا يا رب بعد ما كنا احنا مرعوبين بنقول لو خلصنا من المصريين مش هنخلص من الفلسطينيين لكن لا دلوقتي الموقف اختلف اللي عمله ربنا هيشهد كمان للي هيحصل في المستقبل تأخذ الرعد سكان فلسطين يندهش أمراء أدوم أقوياء مؤاب تأخذهم الرجفة كل دي شعوب غير يهودية لكن شعوب المنطقة جزء منها ساكن في سينا وجزء داخل لغاية في فلسطين المؤابيين دول اللي طلعوا من نسل لوط بعد ما ايه ساب الدنيا وراح لسدوم وعمورة وبعدين جم بناته انحرفوا فجه من نسل لوط جماعة المؤابيين والعمونيين دي شعوب وثنية والأدوميين دول من نسل عيسو برضه شعوب وثنية والفلسطينيين دي القبائل الموجودة في المنطقة كل دي شعوب أكثر قوة من العبرانيين وكل ده كانوا عايلين همه إنما دلوقتي بيفتخروا إن ولا شعب من دول هيفرق معانا بعد كده إذا كان المصريين اتغلبوا وقتها يبقى اللي جاي ده ما يخوفش أقوياء مؤاب تأخذهم الركفة يذوب جميع سكان كنعان الركفة يعني يترعشوا مجرد يسمعوا اسم إله إسرائيل أو إله يعوب تقع عليهم الهيبة والرعب يعني مجرد يتقال اسم إلهنا تلاقي الرعب كله حل عليهم بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر تلاحظوا تكرار كلمة حجر ليه اللي يعبد أوثان يتحول هو ذاته إلى حجر زي الوثن يعني احنا نعبد المسيح فنتحول الى شبهه والذين يعبدون الماده يتحولون الى ماده والذين يعبدون الاجساد يتحولون الى حيوانات والذين يعبدون الحجاره كانهم يتحولون الى حجاره مجازا طبعا مش حرف يعني اذا كنا احنا في عبادتنا لربنا يسوع كل مدى نتشبه به كاننا نتحول الى صورته ومثاله يبقى كل واحد بيعبد حاجة يتسامى عشان يبقى نفس الحاجة دي يقرب منها طب اللي بيعبدوا حجر يبقوا حجر يبقى القلب حجر والدماغ حجر والحكاية كلها حجر فانت هتبص على ايه دول لما يهلكوا دي شوية حجارة اترمت بقى عشان لما الناس تقول مش حرام دول بشر لا هم كانوا بشر لكن بعبادتهم للحجر لم يعودوا بشر بعبادتهم الحيو... الحيوانات لم يعودوا بشر صاروا أقل من الحيوانات وبالتالي موضوع العبادة بيغير في الطبيعة البشرية طبعا بعظم- بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك أو في التسبيح يقول حتى يجتاز شعبك حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته بس العبور كلمة مهمة ليه فاكرين قلنا لكم كلمة العبور ليها معنيين وسفر الخروج هو سفر العبور والعبور تحقق مرة لما أرى الدم فأعبر عنكم ملاك الموت يعدي يشوف الدم يعدي يعدي يبقى ال- الموت عبر أو إحنا عبرنا الموت ثم يتحقق العبور مرة أخرى لما يعبر شعبك يا رب من من العبودية للحرية أو من الأرض للسماء يعني العبور يتحقق في حياتنا على مرحلتين في مرحلة خدناها كلنا ساعة ما تعمدنا عبرنا أول مرة عبرنا إزاي متنا وقمنا فتحقق العبور الأول إن قوة الصليب والفداء خدناها في المعمودية والميرون لكن لسه هنعيش لغاية ما نعبر العبور الأخير إن إحنا نسيب الأرض وندخل السماء لكن الثانية مرتبطة بالأولانية ما ينفعش واحد يتمتع بهذا العبور داخل البحر وينتقل من العبودية إلى الحرية إن ما كانش يعدي الأول على الفصح بتاع الدم حتى يعبر شعبك الذي اقتنيته تعبير جميل خده القديس بطرس في رسالته وقال صرنا شعب اقتناء أو شعب مقتنع مقتنع يعني إيه؟ يعني ربنا اشتراه ربنا اقتنانا القنية يعني الملكية فأصبحنا احنا ملكية ربنا ربنا دفع ثمننا واشترانا لنفسه فأصبحنا شعب اقتناء فلما نقول له احنا شعبك يا رب انت اشتريتنا كانوا زمان دول شعبك فدتهم بدم الخروف وعبرتهم البحر انما ما نفعوش ما ينفعوش يفضلوا شعبك رفضوا ان هم يكونوا شعبك فبقيت مختارنا احنا وبقينا احنا بقينا شعبك بقى بس القنية ايه ما كانتش بدم خروف دلوقتي بدم المسيح نفسه فشعب اقتناء فاحنا نفتخر ان ربنا اقتنانا فبقينا ملكية خاصة ليه احنا آه تبعه حتى يعبر شعبك الذي اقتنيته تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك يعني هتفضل ماشي قصادنا ده كل ده في التسبيح كل دي كلمات الترتيلة اللي عملتها مريم أخت موسى أو موسى وكل اللي معاه وسبحوا به تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك هم لسه على الميراث كتير ميراث ده يقصدوا هنا كنعان هيفضلوا ماشيين لغاية ما يوصلوا للأرض اللي ربنا وعد بيها موسى أرض تفيض لبنا وعسلا أرض بقى إيه ما فيهاش الذل اللي شافوه قبل كده فحسب مخهم يعني ربنا هيمشي قصادهم ويوصلهم إلى جبل الميراث يعني المكان اللي يورثوا بيه حسب الوعد احنا نفس المعنى بس بقى على أهم يعني انت هتمشي قصادنا يا رب قدام عينينا حتى تجيء بنا وتغرسنا في جبل ميراثك جبل الميراث بالنسبة لنا هو السماء يعني مش هتسيبنا لغاية ما تدخلنا السماء مش هنبص ورا ونقول بس ربنا عبرنا بالمعمودية لا ده ربنا كمان هيفضل ماشي قصاد عينينا إلى أن يعبرنا اللحظة الأخيرة إلى الجبل الأبدي أو الميراث الأبدي المكان الذي صنعته يا رب لسكناك هم بالروح القدس نطقوا معنى جميل قوي المكان اللي انت هتسكن فيه هيبقى ميراثنا عشان تبقى أنت ساكن وإحنا ساكنين معاك إلى الأبد لم يتحقق المعنى ده آه، حرفيا في العهد القديم يعني حتى لما كان خيمة الاجتماع خيمة الاجتماع وسط الشعب لكن ما كانتش بتطول لأن هم كانوا يغلطوا كتير فكان ربنا يصعب عليهم فطلعت فكرة الله وسط شعبه لكن ما كانتش الحكاية مستقرة كل ما يغلطوا ربنا يزعل ويطلع بعيد عن المحلة وموسى يرجع يقول له يا رب معلش يقول له ما أنا لو قعدت وسطهم هفنيهم هفنيهم بسبب الشر لكن النهارده بيقول ايه بقى تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك المكان الذي صنعته يا رب لسكناك يعني احنا هنسكن مطرح ما انت تسكن فتبقى انت ساكن وسطينا واحنا ساكنين حواليك وساكنين معاك ده كله على كلام عن السماء أن احنا نسكن مع الله إلى الأبد هنا مسكن الله مع الناس كلام سفر الرؤيا كده هنا مسكن الله مع الناس يبقى هنفضل عايشين مع ربنا كأننا في بيت واحد شايفينه طول الوقت مستمتعين بحضوره عيانا بيانا كده احنا هنا نسلك بإيمان يعني ايه ثقة بما يرجى إيقان بأمور لا ترى لكن بكرة نرى ما كنا نؤمن به فنسكن مع الله إلى الأبد المكان الذي صنعته يا رب لسكناك المقدس الذي هيأته يداك يا رب يعني المكان المقدس اللي هتعمله بإيديك وعشان كده ربنا يسوع قال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا كان يقصد الحتة دي أنا بحضر لكم السماء طبعا هي مش هتاخد منه وقت عشان يحضر بس هو عاوز يقول ايه انتوا مش شايفين اللي انا محضره لكم تعالوا يا مبارك يا ابي رث الملك المعد لكم ده انا محضر لكم حاجه ما تخطر لكوش على بال بس ايه كملوا ورايا وامشوا ورايا لغايه ما توصلوا الرب يملك الى الدهر والابد يبقى الشعب كله بيقول الرب يملك ده معناه ان الشعب كله اعترف بالرب ملك خلاص بقى ربنا هو ملكنا لأنه اليهود المصريين كان لهم فرعون ملك لكن هنا بيقولوا الرب هو الملك ويملك علينا إلى الظهر والأبد أنا ليه بقول كده عشان هتمشي أيام مع اليهود ويجي يوم يقولوا إيه عاوزين ملك فربنا يزعل صمويل يزعل جدا ويقول له يا رب أنا آسف يقول له أنت زعلان ليه هم ما رفضوكش أنت هم رفضوني أنا بطلبهم ملك معناها أن أنا ما عدتش ملك مش عاوزيني ملك مش هم دول اللي قالوا في يوم من الأيام الرب يملك إلى الأبد جايين يطلبوا ملك ليه يبقى خلاص ما رافضني كملك ويمكن ده المثل أو الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع لما قال ملك سافر في حرب فناس من عبيده أو من شعبه بعتوا سفارة قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا دي إشارة لليهود وبعدين لما رجع الملك اقتص من كل دول أعدمهم كلهم إشارة برضو للدينونة اللي رفضوا ملكوت الله اللي رفضوا ملك الله وأحبوا ملك البشر طبيعي هيبقى عليهم دينونة الرب يملك إلى الدهر والأبد فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر ورد الرب عليهم ماء البحر أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر كأنه مرد يعني كأنه مراجعة تاني للي حصل كله في السطر الأخير إن خيل فرعون دخلوا والمركبات وغرقوا أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر برضه عايز أكلمكم دقايق عن التسبيح لأنه خسارة نسيب الهوس الأول من غير ما نعلق على التسبيح عموما في آية جميلة تقول طوبى للشعب العارفين الهتاف بنور وجهك يسلكون يعني ايه دي مأخوذة دي من المزمور لكن هي ليها علاقة بالقصة دي يعني الشعب اللي مقضي حياته تسبيح بيبقى ماشي كأنه شايف عمود النار بنور وجهك يسلكون يعني منقادين وراء نورك الإنسان اللي يعرف يسبح كتير حياته بتبقى سهلة لأن ربنا بيسوقه بسهولة التسبيح ده يبدأ من أول كلمة أشكرك يا رب إلى زكسافتري إلى أجيوس إلى كل كلمات التسبيح قد يكون شعور ما تعرفش تتكلم لكن جواك شعور بالعرفان والتسبيح يا بختك يا بختك إذا كنت عندك التسبيح ده والعكس علامة عدم الإيمان عدم التسبيح اللي تطلع في شكل تذمر قلق شكوى اهتمام بالأرضيات فبطلت التسبيحة عارفين لو الشعب اليهودي كان استمر على التسبيحة دي يوميا وبنفس الروح والحماس ده اللي خرجوا بيه من البحر كان وصلوا كنعان كلهم وما كناش سمعنا ان ربنا غضب عليهم ولا اهلكهم في سينا ولا حد منهم ضاع لكن هم كلهم هلكوا ليه لانهم توقفوا عن التسبيح فدي حاجة تخوف خلينا دايما نراقب نفسنا هل انت جواك مشاعر تسبيح دي علامة كويسة لو انت بتصحى الصبح بتبقى تسجد للآب والابن والروح القدس وتقول المجد للآب والابن وتتكلم مع ربنا بإحساس التسبيح أشكرك يا رب على عمر جديد وعلى صحة وأشكرك على أولادي أشكرك على الطبيعة أشكرك على الشمس والقمر والنجوم والكواكب والطيور وتبقى جواك تسبيح يا بختك طوبى للشعب العارفين الهتاف بنور وجهك يسلكون تبقى أنت مكمل في رحلة الخروج كأنك عايش لسه بغيرة يوم الفصح كأن الخروج من البحر لسه جواك فتبقى الحكاية طازة لسه لكن لما تصحى عمال تفكر في الشغل وفي الأكل وفي الخناق وفي اللي وراك وتتسرق منك التسبيحة تلاقي نفسك بعد شوية أصبحت إنسان متذمر أو قلقان أو خايف أو منزعج طب فرقت إيه عن غير المؤمنين؟ طب ما أنت كده ضيعت كل اللي عمله ربنا معاك أنت ليه بتنسى إنك عايش بنعمة وبرحمة من ربنا؟ فالتسبيح علامة إيمان كلما الإيمان زاد كلما التسبيح زاد وعلامة حب ليه؟ اللي بيحب ربنا بيبقى مش عارف يشكره ازاي ماذا أرد للرب عن كل إحساناته بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته يبقى اللي بيحب كل ما يحب أكتر كل ما يشكر أكتر واللي يحب قليل يطلب أكتر اللي يطلب كتير يبقى بيحب قليل واللي بيشكر كتير يبقى بيحب كتير فأنت تعرف تقدر تعرف من محتوى صلاتك درجة محبتك هتطلع فضايح برضه ليه محتوى الصلاة ايه هتلاقي اغلبه طلبات لكن في واحد يصلي يقول له ما عنديش طلبات يا رب اطلب ايه طيب انت مغرقني انت مديني اكتر مما اظن او افتكر او اطلب انا حتى المشاكل اللي عندي مكسوف اطلب عشانها لان انا متاكد انك هتعمل منها خير حتى اولادي حتى العمر مكسوف اتكلم فيه لانك انت قايل كل هذه كلها تزاد لكم طب انا هطلب ايه أنا ما عادش عندي حاجة أقولها غير أشكرك المجد ليك يبقى اللي بيحب ربنا تلاقوا التسبيح يغلب على صلاته إنما اللي بيحب قليل تلاقي الطلبات هي الغلبة أكتر في صلاته فيبقى التسبيح يدل على الإيمان والتسبيح يدل على الحب كمان التسبيح يدل على الرجاء في لما القديس بولس يقول أما الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة يعني من غيرهم ما فيش سما لازم يكون عندك إيمان ورجاء ومحبة الثلاثة دول فيش فصال فيهم الثلاثة دول بيعبر عنهم بالتسبيح لأن كمان لما تسبح يبقى أنت ضمنيا بتسبح على ما على اعتبار المستقبل كأنك بتقول له أنا بشكرك دلوقتي عشان هشكرك إلى الأبد لما أجيلك أو أنا بشكرك من الآن وإلى الأبد من الآن يعني حاليا أنا بشكرك ومقدر تعبك وشايف أنك مديني كتير لكن على وعد يا رب يستمر هذا الشكر إلى الأبد فاللي بيشكر النهاردة يشكر إلى الأبد يبقى عنده رجاء أنه يدخل السماء وفي السماء ما وراهمش غير الشكر والتسبيح ففكرة التسبيح عموما هي منهج روحي أساسي وكنيستنا القبطية بالذات عاشقة للتسبيح عندنا تسابيح كتير قوي ونغمات للتسابيح متنوعة وأفكار في التسبيح مختلفة لأن التسبيحة بالنسبة لنا دي أكل وشرب تلاقي تسبيحة باكر على تسبيحة عشية على تسبيحة نص الليل وتسبيحة أعياد وتسبيحة أصوام ونغمات واطس ونغمات أضام و... و... وتقعد بقى تتفنن الكنيسة ازاي تسبح لكن في الاخر هو كله تسبيح كل ده اسمه تسبيح القداس مجموعة تسبيحات والعشية تسبيحات والأجبية تسبيحات فتلاحظ ان احنا احيانا حتى في صلواتنا الطقسية نيجي على الجزء اللي فيه تسبيح يعني حتة لأن لك المجد والقوة والبركة الحتة دي تتكروت ليه أصل ما فيهاش المهم بالنسبة لنا احنا المهم هات هات اديني لكن أول ما نوصل لحتة لك الكرامة والمجد والعزة أنا مش مهمة دي مش مهمة ليه عشان ما فيش حب في القلب ما فيش عرفان الإيمان ضعيف احنا ناس مستغلين شوي بس الخوف نتحول مثل اليهود أن ننسى أخطر شيء إن الواحد ينسى يعني اليوم ده أكيد كل اليهود كانوا بيقولوا لا يمكن هننسى هننسى إزاي ده احنا كنا هنتدفن في المية ده احنا كنا هنتقطع حتت ده احنا هنك- كنا هنشوف عيالنا بيموتوا قصادنا ازاي ننسى اليوم ده وبعدين اللي حصل نسي وعشان كده هتلاحظوا في سفر التثنية موسى هيفضل يقول لهم احترس لئلا تنسى يا شعب إسرائيل وبرضه نسي وده اللي بيحصل معانا احنا بننسى بننسى ان ربنا جه من السماء ومات عشاننا هو ده موضوع بسيط وبننسى المشاكل اللي عدت علينا وكنا بنصرخ وربنا نجانا وراحت لحالها وبننسى وبننسى إن- ان العمر اللي احنا عايشينه نعمة منه كان في لحظات كان ممكن يخلص العمر مننا كل ده بننساه ولما ننسى يقف التسبيح لكن حين ت- نتذكر نسبح عشان كده الواحد يحاول يفتكر كويس نعمة ربنا فلا يكف عن التسبيح فأخذت مريم النبي أخت هارون الدف بيدها وهنا تلاحظوا أن مريم نفسها خدت الدف بيديها كأنها واحدة من قيادات التسبيح وبالرغم أن مريم ما هياش كاهن ولا ولا بمثابة موسى طبعا لكن ده معناه أن السيدات يشتركن في التسبيح يعني لما الوحي المقدس أشار أن مريم نفسها بتسبح معناه أن التسبيح مش واقف على الرجالة بس أن الأمهات كانوا بيسبحوا من قلبهم لأن عيالهم ربنا فداهم فالأمهات شافوا بعينيهم فالتسبيح ما يعرفش راجل وست التسبيح ده شكر من القلب النفوس كلها بتسبح ستات ورجاله كمان اباء الكنيسه شافوا ان كون مريم تقود التسبيح بدرجه ما اشاره الى مريم الحقيقيه بتاعت المستقبل بقى اللي هي ام كل الاحياء العذراء امنا مريم لانها هي دي بقى اللي قالت التسبيح اللي على اصوله يعني لما سمعت خبر البشاره ولما اليصابات قالت لها من اين لي هذا تاتي ام ربي الي لقينا مريم بتاعتنا احنا بقى بتقول ايه تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي القدير صنع بي عظائم اذا العذراء بتسبح وعشان كده اذا كنا بنحب العذراء يبقى لازم نتعلم منها التسبيح ده مجمل ما قالته العذراء في الانجيل التسبيح فيه خمس اضعاف الكلام العادي يعني لو حطينا كل كلام العذراء بالحرف كده بالكلمه هي قالت ايه كل اللي اتسجل من كلامها كلامها قليل فاحنا نقدر نقول الجمل اللي قالتها نكتشف ان الجزء الخاص بالتسبيح خمس اضعاف تقريبا اي كلام تاني قالته ده معناه ان حياتها اساسا تسبيح وبعدين ما بقى من الكلام يبقى كلام تشجيع للناس او كلمات صلاه بنوع اخر خرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص فأجابتهم مريم رنموا للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه فرحهما في البحر أما كلمة رقص تعمل لنا مشكلة دي كلمة رقص عموما في اللغة العبرية لا تعني بالضرورة الرأس كما يتخيله الناس دلوقتي لأن دي شعوب بدائية بسيطة وكان عندهم آه، نوع من الرقص الديني أو الرقص بمعنى إيه؟ الحركة مع النغمة لكن النغمة هنا نغمة هادية نغمة تسبيح نغمة ترنيم نغمة دينية فلأن هم بيمشوا ماشيين في الصحراء بقى خلاص هم مش هيفضلوا عند البحر طول الوقت فهم بيمشوا بيتمايلوا مع النغمة ده اللي بيسموه رقص عشان كده نفس الكلمة دي لقيناها في العهد الجديد لما قيل عن يوحنا المعمدان أنه ارتقد في بطن أمه نفس الكلمة بتاعت رأس طلعت أن يوحنا رأس في بطن أمه طب رأس إزاي يعني في بطن أمه يعني لما قعد يتنطط كده ويخبط هي دي الرأس إذا ال... ومرة ثالثة لقيناها بكلمة شبيهة لما شفنا الأعرج في سفر الأعمال بدأ يطفر يطفر دي يعني زي اللي بينط من السعادة إذا كل الكلمات دي هي نفس المعنى في اللغة الأصلية وبالتالي بعيد خالص عن الرأس اللي الناس متخيلاه لأنه دي في دي ده ناحية عبادة ده جو كله عبادة جو روح جو نقي والناس هنا بصر ربنا وعندها خشوع لسه بيقول في التسبيحة مخوفا بالتسابيح يعني تسابيح فيها وقار وخوف مقدس لأن هم حاسين بحضور ربنا شايفين عمود النار قصادهم فما فيش ما ما يدعو خالص إن إحنا نفهمها بشكل حرفي لأنه الناس ساعات تبقى عاوزة تدخل ما في العالم جوه العبادة بأي طريقة فيدوروا على الكلمة اللي إيه تحلل لهم بعض الأمور اللي بيها يعني يعملوا أي حاجة ويقولوا تنفع تبقى صلاة الصلاة لازم تبقى بالروح وأي واحد فيكم بيصلي بالروح بخشوع هيقدر يميز هل ده يليق بجو الصلاة أو لا يليق هتحسها على طول إن اللي واخد على العبادة والسجود والخشوع والهدوء ما يحتملش الصخب الغريب والهيصة الغريبة في هوسة أو هيصة مقدسة لأن كلمة هوس يعني تسبيح وفرح وهيصة لكن بطعم مقدس وطعم روحاني خرجت جميع الناس النساء وراءها بدفوف ورقص وأجابتهم مريم أجابتهم يعني بيربعوا بيربعوا يعني هم يقولوا وهي تقول فهي بتقول ربع وهم يردوا بربع يعني بيبقى في نوع من الرد المتبادل ودي مشهورة طبعا عند الشمامسة وأساسها تسابيح الإنجيل أجابتهم مريم رنموا للرب فإنه قد تعظم يجوز هم يردوا يقولوا الفرس وراكب الفرس طرحهما في البحر معيني وساتري هو الرب وصار لي خلص فهي كأنها بتدعوهم للتسبيح وتقول لهم أقل حاجة نسبح ربنا لأنه تعظم كلمة تعظم اللي قالتها العذراء تعظم نفس الرب العظمة ليك وحدك يا رب على اللي عملته ده كله الفرس وراكبه طرحهما في البحر ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور فصاروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء ما فاتش غير ثلاثة أيام على يوم البحر وغرق فرحون والخلاص العجيب اللي شافوه والفداء اللي يعني ما كانش حد يتوقعه صاروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء فجاءوا إلى مرة وصلوا المنطقة اسمها مرة كانت كلمتها من كلمة المرارة يعني ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مرة لأنه مر يعني لقوا عين مية فقالوا كويس احنا عاوزين مية لقوا المية مرة في أملاح عالية قوي فلقوها مر لذلك دعي اسمها مرة فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب فصرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا تلاحظوا أن الشعب مش أول مرة يتذمر أول ما موسى جالهم في, في الأول خالص ودخل لفرعون ففرعون شد عليهم قالوا له أنت بس بوظت الدنيا كنت تفضل في الصحراء بتاعتك وبعد شوية آه لما برضه فرعون كان يهيج كان هم كمان يقلبوا على موسى ولما خرجوا عند البحر ولقوا الفراعنة جايين وراهم تذمروا على موسى وبعدين عبروا البحر وسبحوا ثلاث أيام ورجعوا يتذمروا تاني على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول كلمة جميلة يقول التذمر ليست أسبابه خارجية وإنما هو طبع إنما هو عادة يعني إيه اللي بيشكي حتى لو كل حاجة ماشية طبيعي لازم يدور على حاجة يشكي عليها والشخص اللي بطبيعته شاكر وراضي حتى لو في أمور تدعو للشكوى تلاقيه ما يشكيش لأن هو متعود على القناعة وعلى قبول كل شيء فقال اللي بيتذمروا بحجة أن الأمور مش ماشية دي بدعة دي كذبة الحقيقة حتى لو مشت الأمور هيتذمروا كل مرة هيلاقوا سبب جديد للتذمر فاحنا مش لاقيين الشعب ده راضي بحاله أبدا ثلاث أيام على معجزة مش ممكن تتنسي كانوا نسي وبقوا يقولوا فين المية وقلب التذمر تذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب فصرخ إلى الرب برضه حيلة موسى الصراخ زي ما كان واقف عند البحر وسمعناه بيصرخ من قلبه فربنا نفسه قال له مالك تصرخ إليه فاكرينها وحتى قلنا الصرخة كانت جوه لأن محد محدش سمعه بيتكلم لكن جوه قلبه كان فيه صراخ فموسى كان دائم الصلاة بيصلي حتى وهو وسط الناس وممكن تبقى انفعالاته قوية داخلية محدش حاسس بيه صرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء برضه ما عرفش ازاي ربنا شاور له على شجرة معينة يعني دي ده, ده سر عمل الله في قلوب قديسيه ازاي شاور له على شجرة معينة مثلا تلاقيها شجرة كده صغيرة مايلة ناحية عين المية ترحف في الماء فصار الماء عذبا هنا الواحد يتساءل طب يا رب كنا نسمع ان العصاية بتعمل معجزات ما شغلتش العصاية ليه المرة دي وكنا نعرف ان موسى احيانا يقول كلمة وربنا ينفذ فكان ممكن موسى يعني يقول كلمة او موسى ممكن يحط ايده في المية او يمسك شوية مية والمية تبقى عذبة المرة دي ليه عملت طريقة جديدة شجرة طرحتها في البحر فصار الماء عذب يا طبعا العصاية في أصلها شجرة برضه هنا تأكيد لنفس معنى الصليب لأن الصليب في أصله شجرة صليب المسيح نفسه هو عبارة عن شجر شجرة طلب عليها ربنا يسوع فطرح الشجرة في المية المرة معناها تأكيد على نفس فكرة إن الحاجة الخشب دي هي اللي فيها تأثير العصاية الخشب كانت بتشق البحر وادي الشجرة الخشب بقت بتخلي المية عذبة يبقى في واضح حاجة خشب هتيجي في التاريخ هتيجي في المستقبل هتبدل الأمور كلها هتشق البحر كله هتخلي المية تحلو وتبقى المية طعمها حلو كل ده إشارة إلى الصليب برضه كون المية مرة وتحولت إلى ماء عذب بالشجرة إشارة إلى فكرة أنه بدون صليب المسيح على فكرة العيشة مرة عكس المنطق الناس فاكرة أنها طول ما ما فيش في حياتها صليب العيشة سهلة في الحقيقة العيشة مش هتبقى حلوة إلا لما تشيل صليب لأنك لما بتشيل صليب بتبتدي التعزيات تبتدي الأفراح تحس بالبركة تحس بربنا أكتر إنما بدون صليب أنت عايش حياة فارغة وفيها مرارة بتاعت الدنيا عشان كده يقول أنتم تحزنون والعالم فرح يفرح لكن حزنكم يتحول إلى فرح يتحول إلى فرح ده عمل الصليب فالشجرة اللي اترمت في المية دي إشارة إنه المرارة تبقى عذبة يعني الحياة طعمها يحلو لما تدوق طعم الصليب لما تشيل صليبك ورا المسيح لما تخدم ربنا وتتعب لما تصلي بحرارة لما تقدم جسدك ذبيحة في الصوم لما تحتمل ألام مرض أو ألام ظلم من أجل المسيح تشعر بعذوبة لم تشعر بها من قبل وعكس المنطق فيقول أراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا هناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحنه يعني ابتدى يتفق مع موسى على ايه تعملوا كذا وما تعملوش كذا خلي بالك من ايه من الصح ومن الغلط التذمر وحش ابتدى ربنا ينبه بقى عشان الشعب لسه هنعيش مع بعض شوية فابتدى يقول انا سامحتكم المرة دي اهو بس التذمر ده خطية وحش بلاش بقى مش كل مشكلة نفضل نعترض ونقول ليه ومش ليه خلينا نقبل من إيد ربنا فهذا الامتحان فشل فيه اليهود وده امتحان بعد ثالث يوم يعني ما لحقوش لكن فشلوا بالتذمر وربنا قال معلش نعديها المرة دي امتحان تجربة يعني مش هناخد على النتيجة دي لكن خلينا نتفق بقى فريضة وحكما أنا مستنيكم تسبحوا زي أول يوم مستنيكم تقدروا مستنيكم تفتكروا النعمة مش كل مشكلة هنقول ليه ومش ليه يعني أنا أنقذتكم للبحر عشان تموتوا في البرية ما أنا لازم اللي أنقذكم امبارح هينقذكم بكرة واللي شال امبارح هيشيل بكرة واللي نجاك قبل كده هينجيك من الأمور الأخرى فالمفروض تبقى عندك تسليم ورضا وشكر وما تقعدش مع كل مشكلة تشكي وتتذمر فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شافيك مش بعيد يكونوا خافوا جدا إن هم يشربوا المية المرة فيعيوا هم كانوا من كتر العطش مستعدين يعملوا أي حاجة فبعضهم مش بعيد ابتدى يشرب من المية المرة وخافوا من الأمراض ساعتها فربنا اتدخل لكن قال لهم بصوا إذا كنتوا خايفين من الأوبئة والأمراض والدمامل والحاجات اللي شفتوها في المصريين هي دي مفيش حاجة تنجيكم منها إلا إن إحنا نتفق إن أنتوا ما تعملوش الحاجات اللي تزعلني امشوا ورايا واسمعوا كلامي أي ضربة من اللي شفتوها مش هتحصل معاكم إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه كل كلمة من دول مهمة وتحفظ جميع فرائده مرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فربنا بيتفق بقى قال لهم شوفوا احنا خلصنا ايه القصة الأولانية خلص خلاص الموضوع بتاع المصريين مش هتشوفوهم تاني بس عاوز أطلع منها بدرس العذابات والبهدلة والضربات اللي شفتوها دي ممكن تحصل معاكم لو انتوا كنتوا هتلخبطوا لكن لو هتسمعوا كلامي وتعملوا الحق في عينيا وتمشوا ورايا خلاص ولا حاجة وحشة هتحصل لكم ما زال هذا الاتفاق ساري الاتفاق ده ساري علينا برضه يعني يا أولادنا إن كنت هتسمع كلام ربنا وتعمل الحق في عينيه مفيش حاجة وحشة وتصغي تصغي يعني تركز في كل آية وكل وصية مش هيحصل لك حاجة وحشة حتى لو جالك بقى آلام هذا الزمان دي مش حاجة وحشة ده كل ده رصيد ليك في السماء لكن مش هتهلك الشياطين ما يقدروش عليك مش هيحصل لك كوارث من النوع اللي يبعدك عن الملكوت فكل ضربات المصريين اللي هي تمثل الهلاك ده مش هيجي عليك بس انت محتاج ايه ثلاث كلمات هنا تسمع لصوت الرب وتصنع الحق وتصغي وتحفظ اربع كلمات مش ثلاثه بيقول تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ أربع كلمات كلهم مرتبطين بكلمة ربنا عشان كده احنا في درس الكتاب أو كل مرة نقرأ الإنجيل مش كفاية إن احنا نقرأ ومش كفاية صدقوني نفهم مهم أوي إن احنا نحفظ نحفظ ولو المعنى وبعدين نصنع ننفذ لأن لو ما نفذناش في الآخر يبقى كل الكلام ده ما جابش نتيجة لأن اللي, هيس... اللي هيسمع بس ولا يعمل ذاك يشبه رجلا بنى بيته على الرمل تيجي شوية مية شوية مطر شوية ريح يوقعوا البيت لكن اللي يسمع ويعمل ده راجل حكيم بيبني على الصخر لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد ناخد آية واحدة نقول الأربع كلمات دول تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ يلا تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ كمان مرة تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ تفضلوا نصلي